من عودنا اللسان
المركز الفكري لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأندرويز بالعباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبا السنودة الثالث وذلك يوم الأربعاء 10 أغسطس 1994 وموضوعها عن
ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه من كان
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احب ان اكلمكم في هذه الليله عن تكمله لموضوع الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي كنا بنتكلم على اهتمام الانسان بابديته أكلمكم في هذه الليلة عن الآية التي تقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي عوضا عن نفسه على فكرة كلمة نفس في الكتاب المقدس ليها ثلاث معاني اما النفس اللي هي عنصر الحياة بالنسبة للجسد جاية نفس من نفس و تنتهي حياة الإنسان الجسدية بخروج نفسه منه يقول لك يلفظ نفسه الأخير أو أنفاسه الأخير وممكن كلمة نفس أحيانا بتأخذ معنى كلمة روح وممكن كلمة نفس تطلق على الإنسان كله فالإنسان كله كما قيل عن آدم دعي نفسا حية أو لا قيل عن عن الفلك خلصت فيه ثماني أنفس بالماء في بطرس الأولى ثلاثة ثلاثة أنفس يعني ثماني أنفس يعني ثمان أشخاص أو يقول إن أسرة يعقوب لما دخلت أرض مصر كان ستة وستين أنفس أو بعد حكاية سدوم وعمورة إبراهيم قبل الآباء قال لملك سدوم قال له أعطيني الأنفس وخد أنت بقية الأملاك فكلمة نفس تعني الإنسان كله تعني الذات كلها ماذا ينتفع الإنسان لو خسر نفسه يعني خسر ذاته كلها حتى لو ربح العالم كله الإنسان له نفس واحدة إن خسرها خسر كل شيء وإن ربحها ربح كل شيء لذلك كان الناس يبحثون عن خلاص أنفسهم كيف تخلص هذه النفس في يوم الرب كيف تخلص هذه النفس في يوم الرب ربنا منح الانسان في نفسه مواهب عديده جدا خلقه بنفس عاقله فمنحه العقل العقل بكل مواهبه الفكر الاستنتاج الذاكره البديهة كله خلقه بنفس عاقلة وأعطاه أيضا إلى جوار العقل أعطاه الضمير الضمير كنور يرشد له طريقه في الحياة ومنحه أيضا القلب والمشاعر والعواطف ومنحه الروح بكل ملكاتها ومنحه أيضا الإرادة يستطيع أن يريد وينفذ والعزيمة والغرائز النفس دي مجموعة مجموعة من المواهب العد- العديدة التي خلقها الله للإنسان لدرجة ان بعض الناس يقولوا على الانسان بعض الفلاسفة كانوا يسموا الانسان الميكروكوزموس يعني العالم الصغير العالم الصغير بكل ما في هذا العالم من مواهب وربنا خلق له مع هذه النفس الإرادة الحرة يريد الخير أو الشر وتركه يختار الخير بإرادته يعني ربنا خلق لنا نفس ولم يرغمنا على الخير الله يريد الخير ويريد ان الجميع يخ- يخلصون والى معرفة الحق يقبلون ولكنه لم يرغمنا على الخير ولم يرغمنا على قبول الخلاص وبقي الامر في يد الانسان نفسك في ايدك اختار الطريق اللي انت تحبه العجيب ان الناس لا يهتمون بانفسهم ولا بابديتهم بل الاكثر عجبا ان البعض يهلكون انفسهم يهلكون انفسهم لذلك ربنا قال في سفر التثنيه في اخر السفر بيقول انا جعلت امامك طريقين طريق الحياه والموت شوف يقول ايه بيقول انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياه والخير وقصادها الموت والشر وبعدين يقول اشهد اليوم عليكم السماء والارض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا هناك أشخاص لا يختارون الحياة ويختارون لأنفسهم الموت أول واحد اختار لنفسه الموت كان آدم بالعصيان اختار لنفسه الموت وهكذا كل انسان يسلك في شهواته ويظن انه يسعد نفسه بيختار لنفسه الموت سليمان الحكيم وقع في الخطيه دي افتكر انه بيلذذ نفسه وبيسعد نفسه وقال بنيت لنفسي فراديس وغرست ف- جنات وعملت لنفسي قصور وبرق مياه و- وجواري ونساء وموسيقى واختار لنفسه بطلان هذا العالم وفعلا كاد ان يضيع نفسه كاد أن يضيع نفسه في إنسان كل جهدك تنقذه من أعدائه في إنسان كل جهدك إنك تنقذه من أعدائه وإنسان آخر كل الجهد أن تنقذه من نفسه أن تنقذه من نفسه بيضيع روحه زي الإنسان مثلا اللي بيسلك في المخدرات بيشعر انه بيجد لذة وهو بيضيع نفسه اللي بيسلك في المسكرات بيجد انه بيجد لذة وبيضيع نفسه اللي بيشرب سجاير بيفتكر انه بيلذذ نفسه وهو بيضيع نفسه الانسان اللي يمشي في شهوات الجسد بيفتكر ان هو بيلذذ نفسه وهو بيضيع نفسه ربنا خلق لنا هذه النفس طاهرة على صورته ومثاله وكل ما يطلبه منا أن نحتفظ بنقاوة أنفسنا وإن ما قدرناش نحتفظ نصرخ إليه ونقول له اغسلني فأبيض أكثر من الثلج ربنا يقول لك أنا عايز أنقذك من نفسك أنا عايز أنقذك من نفسي عشان كده المسيح بيقول من أحب نفسه يهلكها من أحب نفسه يهلكها ومن أبغض نفسه من أجل يجدها يعني إيه من أحب نفسه يهلكها يعني من أحب نفسه محبة خاطئة من أحب نفسه محبة خاطئة في انسان يحب نفسه عايز يحيط نفسه بكل مظاهر الطرف والأبهة والعظمة والغنى والراحة بيضيع نفسه في واحد بيفتكر انه بيحب نفسه باللهو والمتعة في العالم وراحة في الجسد بيضيع نفسه من أحب نفسه يهلكها أحب نفسه محبة خاطئة محبة خاطئة كثير من الناس بيحبوا نفسهم محبة خاطئة أمال تيجي الحكاية إزاي؟ السيد المسيح بيقول من أراد أعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني ينكر ذاته دي ما يقدرش عليها كل حد مين يقدر ينكر ذاته ده احنا نسمع في الايام دي واحد يقول انا اريد ان احقق ذاتي احقق ذاتك اريد ان اجد ذاتي في ناس يسموهم في علم النفس بيقعوا في حاجه اسمها النرجسيه النرجسيه يعني يعبد ذاته في انسان يظن في نفسه انه بلا خطيه في انسان لا يحتمل النصيحه ولا التوبيخ لان يفتكر انها بتجرحه ليه عايز نفسه تبقى بلا عيب بلا خطيه يعادي من يوبخه ده انسان بيكره نفسه الانسان اللي بيحب نفسه صدقوني في عباره في البستان بستان الرهبان بس جايز ما تقدروش عليها كلكم لأنها صعبة بيقول على الراهب الروحاني انه يظلم نفسه في كل شيء يظلم نفسه في كل شيء يعني باستمرار يجيب الحق على نفسه باستمرار يلوم نفسه باستمرار يبكت نفسه باستمرار يعاقب نفسه حتى ان كان قد الاعتراف ما يديهوش عقوبه هو يعاقب نفسه لكن الانسان اللي عايز يمتع نفسه ده بيضيعها ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه في ناس بيدوروا على وظيفه على مركز على سمعه على شهره ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله الراجل الغني الغبي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول لك يا نفسي خيرات لسنين عديدة اتمتعي وهيضي وكلي واشربي فقال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك لا تحبوا أنفسكم محبة خاطئة الانسان اللي بيصوم بيضغط على نفسه بيحرم نفسه من المشتهيات في الاكل والشرب بالشكل ده بيقوي نفسه الإنسان الذي يضبط حواسه يضبط نظره وسمعه اللي يضبط فكره اللي يضبط نفسه في كل حاجة بيكون نفسه تحت سيطرة وتحت حكم ده هو اللي بيحب نفسه لكن اللي شايف نفسه كده على راحتها ده بيضيع روحه حتى لو ربح كل شيء في واحد مش من اجل الصوم من اجل الرجيم ده كلمة رجيم بالفرنساوي يعني حكم الرجيم يعني بيخلي نفسه تحت حكم بيحكم تاكل دي ما تاكلش دي تاكل قليل تاكل آه النوع ده لا والنوع ده لا والنوع ده حاكم فانت ماذا تنتفع لو ربحت العالم كله بكل ما فيه من اكل وشرب وملذات وضيعت نفسك احكم نفسك احكم نفسك وبكت نفسك وايضا تلوم نفسك وتخضع نفسك للوصية وتؤدب نفسك وتعاقب نفسك مرة واحد قال لي أنا زعلان أبدا اعترافي بعترف له بالخطايا ما بيدينيش عقوبة قلت له طب يا حبيبي عاقب نفسك هو ضروري يديلك العقوبة من أبدا اعتراف عاقب أنت نفسك الإنسان اللي يخطي خطية ويضرب مطنيات ويبكت روحه انا يا رب غلطان في كذا انا غلطان في كذا انا ما استحقش انا ما استحقش انا ما استحقش بيبكت نفسه امام الله عشان كده من احب نفسه يهلكها ومن ابغض نفسه من اجل اجلتها من ابغض نفسه يعني لا يعطي نفسه شهوتها لا يعطي نفسه شهوته لا يعطيها رغبته مش كل حاجة عايزاها النفس تديها لها تضبطها في القراءة تضبطها في النظر تضبطها في التفكير تضبطها في شهوات الجسد تضبطها في حب القنية تضبطها في حب المظاهر تضبطها حتى في الدفاع عن النفس تضبطها في تبرير الذات ما هو اللي بيبرر ذاته ده بيبرر ذاته ليه؟ بيحب نفسه محبة خاطئة تضيعه آدم أراد أن يبرر نفسه بأنه يلقي اللوم على غيره طلع أمام الله مدان لو قال له أنا أخطيت كان بقى موقفه غير كده لكن كثير من الناس يحبون انفسهم محبه خاطئه الانسان مثلا اللي بيخاف بيخاف ليه لان نفسه من جوه مريضه بمرض اسمه الخوف الخوف ما بيجيش من بره الخوف بيجي من مرض من جوه عالج نفسك عالج نفسك الشخص اللي بيخاف ان شهوة او رغبة ما تجيلوش التعب انه بيحب الرغبة وبيحب الشهوة حاول انك انت تضبط نفسك وتخضعها تخضعها لنظام يعني التدريب الروحية مثلا بتيجي ازاي انسان بيحكم نفسه لو يسيب نفسه على حريتها تضيع تقول اعطي لنفس الحرية تضيع نفسك بالحرية لكن لا انت تحكم نفسك ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه في واحد عايز يبقى زعيم عايز يبقى بطل عايز يقود غيره بيضيع روحه ليه لانه بيفقد نفسه فضيلة الاتباع مين بيقدر على الاتباع يقدر عليه الانسان اللي بيجبر نفسه وينكر نفسه وبالاتباع بيخلي نفسه دايما تحت لكن ناس كتير عايزين يبقوا فوق عايزين يرتفعوا فبيضيعوا نفسهم عايز تحب نفسك ترجعها للصورة الإلهية الأولى تنقي نفسك تعال بينك وبين روحك واقعد قول أنا هحاسب نفسي إيه الأشياء اللي مضيعاني إيه الأشياء اللي مضيعاني مضيعني كذا وكذا وكذا من أول دلوقتي أنا هحكم نفسي أمنعها عن الشيء الفلاني وأمنعها عن الشيء الفلاني منع النفس نوع من القوة الداخلية منع النفس نوع من القوة الداخلية مو موسى النبي كان ممكن يقعد في بيت فرعون وعنده كل حاجة وأمير وقائد وعظيم وابن ابنة فرعون لكن قال لا ماذا يستطيع ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ففضل أن يذل مع شعب الله عن أن يكون له تمتع وقت وخطية يوسف الصديق كان ممكن يعيش في بيت بوتيفار في اللذة العالمية وهي الحكاية ماشية فضل انه يروح السجن وتطلع عليه سمعة ردية على انه هو ينتفع بامور العالم الزائد لا ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه بولس الرسول كان له مركز كبير وكان بياخد من رؤساء الكهنة أوامر ويرمي ناس في السجن بيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نكاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه آبائنا القديسين اللي راحوا البرية واللي عاشوا في شقوق الجبال وفي المغاير وآبائنا اللي عاشوا في رتبة السواح تركوا كل شيء من أجل ربنا هننتفع بإيه ونقعد في العالم اللي مملوء خطية ابعد عن كل شيء يخسرك نفسك المسيح قال لو كانت تعصرك عينك اقلعها وارميها عنك لو كانت تعصرك ايدك اقطعها والقيها عنك ليه ماذا تنتفع لو ربحت العين واليد وخسرت نفسك زي التلميذ اللي يلهو ويلعب ويهيص ويخسر نفسه يجي ساعة ظهور النتيجة يقول على نمرة ضيعت الكلية على نص نمرة ضيعت الكلية لا يا حبيبي انت كنت بتضيع نفسك لما كنت بتلهو وتلعب اتعب من اجل ربنا في هذا العالم اتعب كل تعب زي ما بيقول الكتاب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالاجتهاد اتعب نفسك عشان تستريح في الابديه ممكن انك تنتفع بكل الاشياء على الارض وتروح عند ربنا ما تلاقيش حاجه إذا كان ربنا بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله العالم كله وخسر نفسه طب اللي بيف... اللي بيسيب العشور ده أهو مش العالم كله البكور أهو مش العالم كله تسرق ربنا في العشور وتسرق ربنا في البكور وتسرق ربنا في النذور تنتفع بإيه لو ربحت هذا كله وخسرت نفسك لازم نفسك بتكون امام كل شيء ده الكتاب بيقول لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لاحظ نفسك يعني راقب نفسك راقب نفسك شوف نفسك بتعمل ايه لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك فانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا إذا كان الواحد مسؤول عن أنفس الآخرين لكي يخلصها فيبقى على الأقل يكون مسؤول عن خلاص نفسه لأنه لو ما كانش في خلاص نفسه ما يقدرش يخلص غيره فاقد الشيء لا يعطيه لما تخلص نفسك تقدر تخلص غيرك لكن ان قعدت في خطاياك مفيش فايده العجيب ان الناس بيمر عليهم السن ويكبروا وبرضه ما بيهتموش بانفسهم انا فاكر مره احد الاباء الاساتذه قال لي عن خادم من الخدام قال لي يا ريت فلان يتوب له اسبوعين قبل ما يموت يا ريت فلان يتوب له اسبوعين قبل ما يموت ومات ما اعرفش كان تاب قبليها ولا لا مش معناه يتوب له اسبوعين يعني بس اسبوعين يعني ما هو الاسبوعين لما واحد يتوب اسبوعين يجد لذه في التطور الروحي والتقدم الروحي فتشجعه ان يخش في فتره اخرى في الحياه مع الله الوضع بتاعنا ان احنا نبقى امثله للعالم في الروحانيه لكن ما نضيعش انفسنا ونضيع ناس معانا في واحد لما يخسر نفسه يجر وراه ناس ناس ناس وراه فيما يسقط يجر معاه للهاوية آخرين آخرين اللي مش بس بيخسر نفسه بيخسر نفسه ويخسر غيره عارفين أول واحد من ده كان مين؟ كان الشيطان الشيطان كان ملاك كبير من طائفة الكاروبين ولما سقط أسقط معاه من الرتب السمائية كثيرين أسقط معاه من العساكر والجنود ومن الرؤساء ومن الرئاسات ومن السلاطين نزل رتب كثيرة معاه فنزل ونزل كتير الشيطان خسر نفسه وبيخسر نفوس كثيرين حتى الآن وللأسف نجد كثيرين بيتبعوه كثيرين بيتبعوه ده المسيح لما بيتكلم عن ناس الأشرار قال إيه؟ قال قال لهم اللي وقفوا على الشمال في متى 25 في الحساب الأخير قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته لإبليس وإيه وملائكته لأن إبليس لما خسر نفسه وقع معاه ناس تانيين وضيعهم معاه طب واستفاد إيه؟ أهو بيربح كثيرين في العالم هو فكركم إبليس ما بيكسبش بيكسب ناس بيكسب ناس ملحدين وبيكسب ناس فاجرين وبيكسب ناس ظالمين وبيكسب ناس بيكذبوا وبيكسب انواع واشكال شتى ومملكته بتحارب مملكه الله واحيانا يبان انها منتصره خسر نفسه وبيخسر الناس التانيين لدرجه ان ارميا النبي قال له ابر يا رب انت من ان اخاصمك ولكني اكلمك من جهه احكامك لماذا تنجح طريق الأشرار اطمأن كل الغادرين غدرا إبليس بيكسب بيكسب كل يوم ناس بيكسب كل يوم ناس وبيضل كل يوم آخرين وما بيفكرش في نفسه لدرجة في عبارة عديدة موجودة في سفر الرؤية إصحاح عشرين هو في الأول بيقول إبليس قيد ألف سنة بيقول إيه رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيدوا ألف سنة وطرحه في الهوية فهو مقيد مدة طويلة العبارة العجيبة هي الآتية ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جرالك إيه يا ساتاناس جرالك إيه ده أنت مقيد ألف سنة تخرج منهم عشان تتوب تقول آسف تقول أخطيت تقول ما عدتش الشيطان ما يقدرش يقولها طبيعة الشيطان والأشرار ما يقولوش غلطانين ما يقولوش عايزين نتوب يقول لك يخرج ايه ليضل الأمم مش كفاية الماضي الوحش لا ده يخرج من سجنه ليضل الأمم في ناس كتير من النوع ده لا يهتم الواحد منهم بخلاص نفسه ولا بخلاص الآخرين وإنما يهلك نفسه ويضل الأمم أيضا يا ريت الواحد فينا ما يبقاش من هذا النوع يقول له يا رب أنا أبحث عن خلاص نفسي وعن خلاص أنفس الآخرين ولا تسمح أني أمشي في الضلال ولا أن أضل أحدا لأن اللي بيسقط وبيضل غيره هو الشيطان عدو الخير ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ده الملاك العظيم اللي كان هو الشيطان لم يستفد شيئا فكم بالأولى البشر لا يستفيدون شيئا نخلي دي البعض أمامنا والله نصر ده
كلمة عن القديس يوحنا الذهبي السنة
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكلمكم النهارده بنعمه ربنا عن القديس يوحنا الذهبي الفم. القديس يوحنا الذهبي الفم انتهت آه، الجزء الاخير من حياته كان بطريرك القسطنطينيه. كان بطريرك القسطنطينية قعد بطريرك للقسطنطينية عشر سنين من سنة 397 ميلادية في أواخر القرن الرابع لسنة 407 يوم انتقاله من العالم عشر سنين شهرته الكبيرة كانت حينما كان قسطا لانطاكيا الواعظ المشهور الكبير يوحنا ذهبي الفم يوحنا ذهبي الفم يعطينا فكرة عن البطاركة المشهورين بالوعظ القديس أثناسيوس يعطينا فكرة عن البطاركة المشهورين باللاهوتيات علم اللاهوت وكذلك القديس كيرلس الكبير يوحنا ذهبي الفم كان واعظا من اعظم الوعاظ بل يعتبر كبير الوعاظ في القرن الرابع والخامس وكان ايضا مفسرا للكتاب المقدس غالبيه عظاته تحولت الى كتب فسر انجيل متى كله وفسر انجيل يوحنا كله وفسر اعمال الرسل وفسر 14 رساله بتوع بولس الرسول وقيل ان له كتاب ايضا عن الاكسمارس هكسا يعني ستة هكساميروس يعني ستة ايام فليه كتاب عن تفسير ستة أيام الخليقة الإصحاح الأول من سفر التكوين وله مقالات عديدة عن تواضع العقل مقال عن التشهير مقال عن ضعف الشياطين مقالة مشهورة اللي ترجمت وطبعت اللي قال فيها لا يستطيع احدا ان يؤذي انسانا ما لم يؤذي هذا الانسان نفسه يعني الواحد تعب يجيله من جوه لكن اللي من بره ده ما يتعبش له مقال ايضا عن التوبه ارسلها الى ارمله شابه ومقال عن التوبه ارسلها الى شخص اسمه شيء دور ومقال عن الندم له مقا- مقالات عقائدية ضد الأريوسيين وضد المانيين وله عدة محاضرات عن استحالة إدراك الطبيعة الإلهية وله كتاب عن الكهنوت في ستة أجزاء وله كتاب عن التماثيل ليه كتب كتير بعض كتب تفسيره كانت من عزاته يعني مثلا كان يجي في الصوم الكبير كل اسبوع يلقى عزة عزة عزة اخر الصوم الكبير يكون مطلع كتاب مثلا يوحنا ذهبي الفم نشأ من أسرة نبيلة أبوه توفي في طفولته المبكرة جدا وترك أمه أرملة عمرها عشرين سنة تصوروا أرملة عمرها عشرين سنة اهتمت هذه الأرملة بابنها يوحنا كل الاهتمام وأصبح لها هو كل شيء آه، لدرجة أن يوحنا طبعا كان يقدر محبة أمه التي ترملت ورفضت أن تتزوج وبقيت لمجرد رعايته وتربيته لما كبر تعلم على أشهر الفلاسفة وأشهر الخطباء في أيامه رجل عظيم اسمه لكيانوس ونبغ نبغ في الفلسفة ونبغ في الخطابة ونبغ في المنطق وفي الفصاحة ودرس اللاهوتيات أيضا اتعمد سنة 372 هو اتولد 347 يعني اتولد في بطريركية القديس أثناسيوس وفي بطريركية القديس باسيليوس اتعمد طبعا بالشكل ده عمره 25 سنة بعد ما اتعمد بدأ في حياة النسك والعبادة أراد أن يترصب أمه قالت له ما أقدرش أنت ليا كل حاجة لو سبتني هموت فقال لها اقعد معايا وتوحد في بيتي فقعد وتوحد معاها في بيتها لمدة سبع سنوات بعد كده تتلمذ على يد سائح شيخ من السواح عم- لمدة أربع سنوات وبعدين توحد في مغارة في الجبل لمدة سنتين وأرادوه أن يصير بطريركا فهرب منهم ولكن بعدين ضعفت صحته جدا فاضطر أن يرجع إلى الخدمة ورسم أغنسطسه تصور واحد يهرب من البطريركية وبعدين يترسم أغنسطس وبعدين يترسم شماس وبعدين يترسم أسيس سنة 386 يعني كان عمره آه، 39 سنة وبدأت شهرته في الوعظ وهو قس الإنطاكية شهرته بقى أشهر واعظ في أيامه كان الناس يلتهبون حماسا جدا للعظة لدرجة كان ينفجرون بالتصفيق أثناء الوعظ وهو يهدئهم ويقول لهم مش أصول نساء وكان أحيانا يعظ الناس فتلتهب عيونهم بالدموع إذا تكلم عن التوبة كان شديدا في تأنيب الخطاة ومع ذلك كان محبوبا من الناس كان ناسكا جدا وكان جريئا في الحق ولما توفي بطريرك القسطنطينية اختاروه بطريركا سنة 397 وكان عمره 50 سنة واستمر واعظا وهو بطريرك التفسير بتاع القديس آه، يوحنا زهري الفم له مشكلة في التفسير يعني دلوقتي لو ننشر كتبه في مشكلة بسيطة ان هو يخرج من التفسير الى الوعظ يخرج من التفسير الى الوعظ فكل عظة من كل تفسير من تفاسيره وراها عظة فاللي عايز يطلع كتب التفسير لازم يخلصها من الوعظ ويخلي الوعظ لوحده والتفسير لوحده يعني مثال كده يكون بيتكلم في متى في انجيل متى عن سلسله الانساب وبعدين في سلسله الانساب في اسماء نسوه دانيات فيتكلم على التواضع في ان يوجد هؤلاء ويسرح بعد كده على التواضع وتلاقي عزة كبيرة عن التواضع داخلة في سلسلة الأنساب أو بعض عظات وهو في التفسير يسرح على أنواع اللهو اللي موجودة عند الناس وتخش جوه التفسير كان جريئا في الحق وجرأته في الحق سببت له مشاكل لدرجة انه مرة قال ان قول الحق ما ابقى لي صديقا جات له متاعب كتيرة نتيجة انه ابتدى ينظم في الكنيسة ويطهرها من العناصر الخاطئة جابت له متاعب لذلك قال عبارته المشهورة لا تكن رأسا لأن الرأس كثير الصداع أو كثير الأوجاع اضطر في مرة من المرات انه يصطدم بالامبراطورة نفسها مرة ظلمت امرأة أرملة و فأرسل إليها إنها ترجع للأرملة حقوقها فرفضت الإمبراطور فيوم الحد جاية تدخل الكنيسة قالوا له الإمبراطورة جاية فخرج بملابسه الكهنوتية إلى خارج الكنيسة ومنع الإمبراطورة من دخول الكنيسة وقال لها لا تستحقين دخول الكنيسة لأنك امرأة خاطئة فاستصدرت أمر بنفسه ولكن في ذلك الوقت قامت زلزلة فسحبت قرار النفس لكنها ظلت أيضا تترقب له أسلوب علشان تنتقم منه ففي يوم عيد الفطر في يوم عيد القيامة هو كان بيصلي وهي عملت حفلة بقى لهو وهيصة وغنى وكلام وتزعيق لدرجة إنه ما قدرش يصلي من من الهيصة اللي عملاها هي برضه فانتقد هذا الوضع وقال عبارته التي سببت له إشكالا كبيرا سواء كان يقصدها او لا يقصدها قال لقد عادت هيرودية ترقص وتطلب رأس يوحنا على طبق هو اسمه يوحنا فهل قال الكلام ده على يوحنا المعمدان اثناء هذا ولا كان يقصد سواء كان كده او كده فانتهى الامر بقرار نفيه ونفي سنة 404 وفي انتقاله إلى مكان النفي لصعوبة الطريق ولضعف صحته توفي وانتقل من عالمنا الحاضر ودفن في القسطنطينية ولكن على الرغم من موت ذهبي الفم فإن عظاته باقية من القرن الرابع إلى القرن العشرين وستبقى إلى آخر هذا الزمان ويمكن أعماله الإدارية الكثيرة ما كتبش التاريخ عنها شيء كثير لكن التاريخ حفظ لنا عظات يوحنا ذهبي الفم وكتبه اللاهوتية وأطلقت عليه كنيسة ذهبي الفم من تأثير عظاته بركة صلاته فلتكن معنا آمين